السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعة معانا صورة مريم وصورة طه والصورتين اخطر من بعض ومواضيعهم بالنسبة لنا اهم من بعض احنا دلوقتي في الشوط اللي من سورة الكهف لسورة ايه لسورة الفرقان الشوط اللي مقصده ايه تربية المؤمنين الشوط ده يا جماعة شوط تربية ربنا بيربينا بقى يعني الشوط ده مش السمت الغالب عليه زي اللي قبله الدعوة وطلبات الدعوة لا السمت الغالب عليه انك لازم تتربى انك لازم تخرج من الشوط ده بصفات لو خرجت منه بيها هتبقى لو خرجت بعد كده للدعوة داعية تقلب دولة كاملة او تقلب العالم كله كل صفة كل صورة من صور هذا الشوط بتزرع فينا صفة او صفتين الصفات دي اركان في بناء شخصية الداعية اتكلمنا امبارح في سورة الكهف قلنا سورة الكهف بتبني فيك صفة ايه الحركية ولكن بانضباط وانك لازم تبقى واقف على فخر بتسد ثغر من ثغور الدين والفهم الشمولي للدين هندخل في سورة مريم الربانية واليقين الهائل بالله والثقة المطلقة في قدرة الله سبحانه وتعالى لانك وانت داعية هيقابلك ابتلاءات لو ما عندكش ثقة ان ربنا يقدر يحميك ويقدر يفرج كربك مش هتقدر تواصل هندخل في طه اللي هي سورة النهاردة يا جماعة طه ومريم طه بتكلمك عن ايه طه موضوعها في غاية الخطورة بالنسبة لنا جميعا طه بتكلمك عن نموذج ربنا عرض لك طول الصورة نموذج سيدنا موسى نموذج مبهر في الايمان وفي القلب وفي التربية القلبية ومبهر في الدعوة وفي صفات الدعوة ربنا عرض لك النموذج ده وبعد كده بيقول لك ايه خد بالك النموذج ده ما طلعش غير بعد تربية النموذج ده ما طلعش غير لما ربيته يعني ربنا بيشرح لك في الصورة ازاي ربنا ربى موسى كأن صورة طه بتقول لك التربية خطيرة قد ايه بتقول لك خطورة التربية قد ايه بتقول لك انت الاول اهتم بنفسك الاول ابني نفسك الاول اسعى في قدر امكانك انك انت تتبني وتتربى الاول لانك لو اتبنيت وتربيت بعد كده لما تخرج للعالم كداعية هتقلب الدنيا كلها باذن الله ربنا بيقول لنا يا جماعة كيف ربى الله موسى على معرفة الله وكيف رباه على البطولة في الدعوة ومن خلال الكلام ده هنوصل احنا لايه خطورة التربية واحنا محتاجين التربية قد ايه وهنوصل في الاخر لكيف تصل الى الله طب ما انا عايز اتربى على معرفة الله انا كمان عشان ابقى بطل الصورة بتقول لك سبع ابواب بيوصلوك لمعرفة الله سبحانه وتعالى عشان تعرف الله حق المعرفة فتبقى بطل الصورة بتقول لك ايه عشان نفتكر تاني انت الاول انت الاول حتى من اولها وربنا بيكلم سيدنا موسى بيقول له انه لا اله يا موسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري الصلاة مع سيدنا موسى ذكرت هنا في الاول خالص بعد سنين في اخر سورة يونس هنلاقي الصلاة ذكرت مرة تانية مع بني اسرائيل مش مع موسى واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة يا رب انت كلمت موسى عن الصلاة قبل ما يذكر سيرة الصلاة مع بني اسرائيل بسنين طويلة ليه يا رب يا رب انت كلمت موسى عن الصلاه قبلها بسنين طويله ليه كان ربنا بيقول لك مش انت اللي هتبقى داعيه انت الاول اللي لازم تتبنى انت اكتر واحد لازم تطبق اللي انت بتكلم الناس فيه واول واحد لازم تطبق اللي انت بتكلم الناس فيه ولازم لو في واحد من اللي قاعدين قدامك او بيدعوا على ايديك او بيتربوا على ايديك لو في واحد منهم مجتهد في العباده لازم انت تبقى اولى منه بده من قبلها بسنين يعني ايه يا جماعه يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى انت الاول بل بيقول لسيدنا محمد في اخر الصوره انت الاول لما ربنا ذكر احوال الاخرة ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وذكر الجبال وهي بتنسف نسفة فتذر قاعا قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا امتا اهوال رهيبة بتحصل يوم القيامة والفزع اللي الناس بتبقى فيه يوم القيامة طبيعي ان الرسول وهو خايف على الناس اول ما يسمع الكلام ده يقول ايه لا لا لا انا عايز اروح اكلم الناس بقى عن الاخرة عشان الناس يخافوا منها ربنا يقول له استنى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن استنى اوعى تقعد تكرر اوعى تقعد تحفظ امال ايه يا رب سيبه ينزل على قلبك انت الاول سيب المعاني دي تنزل على قلبك انت الاول ليه يا رب انت الاول انت اللي لازم تتربى الاول انت اللي لازم تتبنى الاول نفس المعنى مكرر في سورة القيامة لما ربنا كلم الرسول فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر والانسان بيقول اين المفر والاهوال بتاعتها ربنا قال للنبي بعدها ايه ما هو النبي هيسمع الكلام ده هيتراقب علينا اما اخرج اكلمهم بقى اما اخرج اكلم الناس ما ضيعش لحظة في كلام الناس استنى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ليه ربنا بعد اهوال الاخرة في طه وفي القيامة قال للنبي لا تحرك به لسانك لتعجل به استنى ما تقعدش تكرر ورا جبريل سيب الكلام ينزل على قلبك سيب المعاني يشربها قلبك عيش في قيام الليل مع القرآن عيشوا يا جماعة مع القرآن الاول عيشوا مع التربية الاول الصورة دي بتقول لك انت الاول لو انت اتبنيت صح لو خرجت بعد كده والدعوة دي كانت جبل هتشيله لو انت اتبنيت صح هتخرج بعد كده في ارض الدعوة هتبقى جبل بيثبت ارض الدعوة ضد اي زلزال انما تخرج للدعوة وانت لسه هش انا بتكلم عن الدعوة الاحترافية بقى مش دعوة اتنين تلاتة من اصحابك اللي انت لا الدعوة الاحترافية انما تخرج للدعوة وانت لسه هش هتقع باسرع مما تتصور سورة طه يا جماعة بتكلمنا كيف رب الله موسى اول سورة طه طه ها ده مش اسم من اسماء لله ده حروف مقطعة زي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي من اهم مقاصدها الثقة في الله ان انت بتقول الحروف دي وانت مش عارف معناها بس بقولها ثقة فيك يا رب انك انت ما بتقولش حاجة لو ليها حكمة فمن اولها الثقة في الله لازم يبقى عندك ثقة في الله ما انزلنا عليك القرآن لتشقى انت تعبان ليه انت زعلان ليه انت مرهق ليه ده ربنا كبير من اولها ربنا بيتكلم سبحانه وتعالى عن نفسه انا بحس ان ربنا بيقول للنبي كده ده ربنا كبير انت ايه اللي مزعلك وايه اللي تعبك وايه اللي مضايقك وايه اللي محزنك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الع- العلى افتكر قدرته الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض افتكر ملكه يعلم وانتشر بالقول فانه يعلم السر واخفى افتكر علمه افتكر صفات الملك عشان تعرف ان ربنا كبير وتعرف ايه اللي زعلك لما ربنا العظيم ده سبحانه وتعالى بكل علمه وقدرته معاك ايه اللي يقلقك وايه اللي يزعلك وايه اللي يخوفك يبقى من مقدمة الصورة ربنا بيقول لك ربنا كبير يبقى اوعى تخاف واوعى تزعل واوعى تعب واوعى ترهق ثم نبدأ في قصة سيدنا موسى بقى يا جماعة قصة سيدنا موسى ثلاث اشواط في الصورة الشوط الاول موسى وكلام الله موقف طويل يا موقف طويل سيدنا موسى بيكلم في ده اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ان نكلمه في الاخرة يا رب وننظر الى وجهه الكريم اللهم امين يا رب وسيدنا موسى بيكلم ربنا شوط طويل بقى كيف رب الله موسى ايمانيا ده اول حاجة التربية الايمانية بعد كده الشوط الثاني ازاي ربها بالدعوة وازاي ربها بالتكاليف روح لفرعون موسى وفرعون وموسى والصحراء وموسى وشق البحر ثلاث مواقف في الشوط الثاني ازاي ربها بالدعوة الى الله الشوط الثالث بقى لما سيدنا موسى رجع لقومه بعد ما عبدوا العجل وظهر قد ايه ايمانيات موسى وقد ايه جهد موسى وقد ايه فهم موسى يبقى الشوط الثالث المقامات اللي وصل لها سيدنا موسى بسبب هذه التربية عشان تعرف التربية دي لو انت مشيت السكة دي هتوصل لايه عشان لو انت بتتربى شوف ترتيب تربيتك ايه الاول التربية الايمانية التانية بعد كده تبدأ تخرج في الدعوة تتربى اكتر التالتة هتوصل لمقامات ما كنتش تحلم بيها في حياتك ولو انت راجل مربي او بتتابع ناس في الدعوة لو عايز تربيهم تربيهم كده الاول الاول تربية ايمانية وبعد كده تبدأ تشغلهم في الدعوة فيتربوا اكتر وينضج اكتر بعد كده بقى يعني بص للمقامات اللي هتطلع منهم هتنبهر ازاي طلعت ما هي دي تربية القرآن يا جماعة وهل اتاك حديث موسى إذ ما إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا سيدنا موسى خارج من مدين بعد عشر سنين وماشي فعايز نار إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى سيدنا موسى رايح يطلب جذوة نار فرجع بجذوة نور كان رايح يطلب جذوة نار يضيء بها له ولزوجته رجع بجذوة نور يضيء بها للعالم كله كان رايح يطلب شوية نار لقى نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى اللحظة اللي استعمل فيها سيدنا موسى ربنا بيقول لك ما تعرفش انت هتستعمل امتى ممكن في اي لحظة تستعمل سيدنا موسى في المواقف اللي قبل كده في حياته اللي القرآن بيعرضها بتبين لك سيدنا موسى كان بيجاهد في التربية القلبية قد ايه وكان منطلق الى الله قد ايه لما وصل ربنا استعمله ما تشغلش نفسك بالاستعمال ما تعرفش ربنا هيستعملك فين ولا ربنا هيستعملك في ايه ولا ربنا هيوقفك على ان ثغر من الدين اشغل نفسك انك تتبني وساعة ما تتبني ربنا هيستعملك او ربنا استعمل سيدنا موسى اهو وسيدنا موسى لو كنت تسأل سيدنا موسى قبلها انت تقدر تشيل مسؤولية خمسة في الدعوة يقول لك انا ما اقدرش اشيل مسؤولية واحد وهو جبل بس ما اعرفش ان هو جبل وربنا لما استعمله طلع جبل فانت اجتهد في التربية القلبية واما هتتملي من جوه اما الاناء قلبك يتملي هيبدأ يخرج لبره هيبدأ يفيض ربنا ساعتها هيستعملك في مقامات في الدعوة ما كنتش تتوقعها من قبل اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي الله اكبر هناك من ينادون الله وهناك من يناديهم الله نودي يا موسى موسى مين اللي عارف اسمي في الحتة دي انا مفيش حد يعرفني هنا ده انني اني انا ربك ده ربنا اللي بينادي موسى تخيل يا موسى اول كلمة ربنا قالها لموسى يا موسى بيناديله باسمه عشان يرقق قلبه ويتب قلبه ده لو رئيس جمهورية قال لك يا محمد وانت اسمك محمد قلبك هيقع ما بالك ان الملك اللي بيقول يا موسى ابني انا ربك وحنا ربي اول حاجة لازم تتعرف عليها في مع الله انك تعرف يعني ايه ربي تعرف نعم ربنا اني انا ربك انا اللي كل نعم حياتك انا اللي عاملها لك انا اللي كل مشاكل حياتك انا اللي حلتها لك انا اللي كل ما بترفع ايدك انا اللي بنزل لك اجابة الدعاء اني انا ربك خدوا بالكم يا جماعة اني انا ربك فاخلع عليك انك بالواد المقدس ايه طوى بعدها ربنا بيقول له ايه انني انا الله يبقى ربك قبل الله انك تعرف ربنا بالربوبية والنعم قبل ما تعرف ربنا بالعظمة تعرف ربوبية الله او قبل ما تعرف ربنا بالتكاليف تعرف ربنا بالربوبية الاول اول حاجة لازم قلبك يتربى عليها نعم الله لازم تجيب ورقة وقلم وتكتب ورقة النعم وتقعد تعد نعم ربنا عليك وكل شوية تزود نعم اكتر لما تفتكر نعم اكتر والورقة دي كل يوم تبص فيها وتقعد تقول يا رب لك الحمد والشكر يا رب من اعظم ابواب معرفة الله اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك الله الله شايفين التكريم يا جماعة انا اخترتك ده لو محافظ قالها لي انا مش يعني سبحان الله تخيلوا لو بينا بيقول لواحد انا اخترتك يعني مش مش محافظ ولا رئيس جمهوريه بيقول لواحد انا اخترتك للوظيفه دي ده ربنا اللي بيقول وانا اخترتك هيقع عليك اختيار الله خدوا بالكم يا جماعه في وظائف كتير جدا فاضيه الايام دي في بناء الدين وفي مؤسسه الدين في اماكن في صخور كتير جدا مفتوحه في اماكن كتير جدا محتاجه دعوه ومفيش دعاه بيسدوها في علم كتير جدا ناقص خدوا بالكم يا جماعه كل دي وظائف خاليه عشان ربنا يختارك لازم تحقق اللي حققه سيدنا يوسف سيدنا موسى وانا اخترتك واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني يا موسى يا موسى يا موسى ايه ده ايه التكريم ده كله يا رب لازم تعيش في الجو ده في اول تربيتك جو نعم ربنا واكرام ربنا وعظمة ربنا انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكر العبادة لازم تعيش فترة في العبادة لازم تتربى الاول على معاني العبادة واقم الصلاة ايه لذكري خدوا بالكم احنا بنصلي صلاة المنافقين يا جماعة اللي هو ولا يذكرون الله الا قليلا انا عايزك تسبح وانت في قيام الليل 30 مرة في الركوع و50 مرة في السجود الاول و100 مرة في السجود الثاني انا عايزك تعيش مع التسبيح انا عايزك تملى الصلاة ذكر لله انا عايز يا جماعة معاني التسبيح تنزل والذكر في الصلاة تنزل على قلوبنا الصلاة دي معمولة عشان تكملي ذكر وانت واقف بدينا ربنا يجي في قلبك عظمة ربنا واقم الصلاة لذكري يعني اعبد بس العبادة العباده اللي انت فاهم معانيها الايمانيه اعبد ربنا بفن اعبد ربنا وانت عارف اسرار العباده والمعاني الدقيقه اللي في افعال وحركات العباده عشان العباده تجيب اثر واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ده العصايه بتاعتي قال القها يا موسى خدوا بالكم يا جماعه لما ربنا قال له ما تلك بيمينك قال له ايه هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنم ولي فيها قاعد يطول في الكلام ليه ده من حب الله يا جماعة مقام الانس الانس بدأ يدخل في قلب سيدنا موسى طب الحب ده جه منين مش ربنا في الاول قال له اني انا ربك كلمه عن النعم اول ما كلمه عن النعم الحب دخل في قلبه كأن القلوب الطاهرة اول ما تفتكر نعم ربنا الحب يملأ قلوبها فسيدنا موسى لما حس بحب الله قعد يطول في الكلام بقى حس بالانس بقى مش عايز الدنيا ولا عايز يرجع لمراته ده انت مراتك مستنياك مراتي ايه بقى ودنيا ايه ايه ده انا مع الله سبحانه وتعالى اني انا ربك فسيدنا موسى بعدها قال لله سبحانه وتعالى ايه هي عصاي اتوكا واهش ولي فيها مآرب اخرى القها يا موسى القها يا موسى بعد ما حب الله دخل القلب لازم تعظيم الله يدخل القلب وتعظيم الله ما ينفعش يدخل القلب وقلبك فيه الاسباب العصايه اللي انت بتقول بتعمل بيها ده وده وده ده ارميها بعض العلماء خد من الايه دي قال لك ايه قال لك هو سيدنا موسى رمى العصايه فعلا ولكن ربنا كان يريد ان هو بيرميها من ايده يرميها من قلبه ان الاسباب تخرج من قلبك ان ما يبقاش في قلبك لا حب ولا تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى فالقاها فاذا هي حية تسعى ايه ده ده العصاية اتقلب التعبان طب التعبان ممكن يقرصني سيدنا موسى بدأ يخاف ربنا قال له لا تخف انك قلنا لا تخف لا تخف دي يا جماعة اتكررت في كام صورة في الموقف اللي بين كلام ربنا وك- وبين سيدنا موسى اتكررت كتير ده ربنا بيقول له خذها ولا ايه خذها ولا تخف خذها ولا تخف دي اتكررت كم مرة في القرآن ثلاث مرات ثلاث مرات ربنا قال لسيدنا موسى لا تخف امسكها ولا تخف امسكها ولا تخف اقبل ولا تخف ثلاث مرات يعني بعض العلماء قال لك ان سيدنا موسى عما جره انه يمد ايده ويمسك التعبان وهو واثق ان ربنا هيرجعه عصايه ربنا قال له ثلاث مرات خذها ولا تخف يا ايوه في الاول كده في الاول ممكن في الاول ممكن تبقى انت ايه متردد شويه انما بعد ما بتعرف ربنا البحر قدامك وفرعون وراك فرعون مين وسيوفه مين وجيوش مصر مين وبحر مين ده انا معايا الله سبحانه وتعالى فالتربيه التربيه هي اللي بتحول ده لده التربيه هي اللي بترفعك لمقامات مهوله بعد ما كنت ايه ثلاث مرات لا تقف عشان يمد ايده ياخدها يا موسى يا موسى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى يمسك العصاية وهي لسه تعبان تتحول عصاية تانية الثقة تيجي في قلب سيدنا موسى ان ربنا لا يمكن يوجهه لحاجة ويبقى فيها ضرر ابدا بعد كده ربنا يوري له الايات بقى بعد النعم ادي اول اية وكمان اية ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء يبقى ربنا قاعد يوري سيدنا موسى النعم ويوري سيدنا موسى الايات ويوري سيدنا موسى الكرامات لا وغير كده خد بالك يا موسى خدوا بالكم يا جماعة لنريك من اياتنا الكبرى انت عايز تشوف الايات الاعظم بقى اللي اكتر اللي اعظم بكتير لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون عايز تشوف الايات المبهرة اشتغل في الدعوة عايز تشوف الكرامات اشتغل في الدعوة عايز تشوف النبي في المنام اشتغل في الدعوة عايز ربنا يرتب حياتك ويرتب امورك وينصرك ويرفعك وينزل الفتوحات عليك ويوريك الكرامات والايات ويجيب دعائك اشتغل في الدعوة لنريك من اياتنا الكبرى بقى قوي روح لفرعون بقى انزل للواقع واتكلم عن ربنا وقف وقف في وش اللي بيحارب ربنا و- واتكلم بكل قوة في وجه اي انسان بينتهك حرمات ربنا هي دي قمة معرفة الله اللي ساعتها كرامات ربنا وايات ربنا العظمى هتتنزل عليك سيدنا موسى ساعتها قال ايه طب يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري الانسان يا جماعة عشان يمشي في الطريق الى الله لازم حاجتين لازم هو ييسر للطريق يعني انا ممكن معايا خمسين واحد بيدعوني للالتزام بس ربنا لسه ما فتحش قلبي لسه الدين تقيل عليا لسه الدعوة تقيلة عليا فاول حاجة ان تيسر للطريق ان ربنا يشرح صدرك للايه للدعوة والحاجة التانية طب ما انا ممكن اشتغل في الدعوة الاقي ابوها عيان وبيقول لي على الجنب اقعد جنبي او انا فقير وعايز اشتغل ومفيش وقت ادعو او الاقي الامتحانات و... وايه يبقى الحاجة التانية ان الطريق هو اللي ييسر ليك انك تلاقي الظروف سهلة والمدعوين قدام عينك وتيجي تكلم ده يجي معاك وتلاقي الظروف قدامك مسموح بيها انك انت تدعو الى الله يبقى سيدنا موسى دعا ربنا بدعائين يا رب يسرني للطريق ويسر الطريق ليا يا رب اشرح لي صدري خلينا احب الدعوة يا رب خلينا احب تنفيذ اوامرك يا رب اشرح صدري لتنفيذ طلباتك يا رب ويسر لي امري ويسر لي الطريق ايه الدعوة اللي سيدنا موسى دعا بها الاول ان الطريق ييسر لي ولا ان هو ييسر للطريق ان هو ييسر للطريق علامة ان هي دي الحاجة العالية هي دي الحاجة الصعبة ان فعلا ربنا يشرح صدرك انك تبقى راجل من رجالة الاسلام على الارض انك تبقى جندي من جنود الله على الارض انك انت تبقى داعية من الدعاء الى الله ان شرح صدرك يبقى دي اول عقبة زالت باذن الله لما سيدنا موسى دعا ربنا ربنا قال له ايه قد اوتيت سؤلك يا موسى قال لا خدوا بالكم يا جماعة اجابة الدعاء لازم تعيشوا التجارب دي لازم تعيش تجربة انك بترفع ايدك للسماء وربنا بينزل لك الاجابة لازم ده جزء اساسي من تربيتك على الثقة بالله اذا كنت انت ما مرتش بالتجارب دي ورقة النعم ما مرتش بتجارب شفت ايات ربنا وتدبرت في الكون ما مرتش بتجارب اجابة الدعاء هتخرج تدعو الناس الى الله زي وانت ما تعرفش الله اصلا وانت ما عندكش ثقة يقينية في الله شوفوا بعد كده ربنا بيعمل مع سيدنا موسى ايه صوت طويل قوي بس صوت خطير بيشرح لنا بالظبط اول ابتداء الطريق بالعلاقة مع الله شكله ايه بيشرح لك بالظبط التربية المرحلة الاولى في تربيتك لازم تبقى ملامحها ايه شوفوا ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه ولقد مننا عليك مرة اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت ايه ده ده ربنا بيحكي لسيدنا موسى قصة حياته تاني طب ما انا عارف القصة دي يا رب ده انا حافظها يا رب عارف ان امي رمتني في المية وفرعون خدني وبعد كده هربت المدين وقتلت نفسي وبعد كده انا عارف يا رب القصة دي لا يا جماعة ربنا بيقول لسيدنا موسى ايه ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يا رب ما انا عارف القصة دي يا جماعة ربنا بيعرض لسيدنا موسى قصة حياته بس بطريقة تانية بنظارة تانية بيقول له شوف انا لولا كنت معاك حياتك لا يمكن كانت تمشي بالطريقة دي انا عايزك تقعد بالليل كده وتجيب قصة حياتك وتفتكرها من زمان وتقول انا لولا ربنا كانت حياتي مشت كده انا لولا ربنا كنت دخلت الكلية دي انا لولا ربنا كنت دخلت المسجد انا لولا ربنا كان زمانة فكري هو الفكر اللي موجود دلوقتي انا لولا ربنا كان زمانة حياتي ودنيتي وديني ماشيين كده دلوقتي انا عايز وكل ما هتبقى مع الله اكتر هو سيدنا موسى كان ربنا معاه قوي ليه وبيرتب له قوي ليه لانه كان مع الله يا جماعة كل يا جماعة ما هتبقوا مع الله كل ما هتحس ان ربنا اللي بيمشي لك حياتك وهو اللي بيحرك لك امورك وهو اللي بيرسم لك طريق حياتك بحيث انك انت لو من الوقت اهو الثلاث سنين الجايين عشت فيهم مع الله واجتهدت فيهم مع الله هتيجي بعد ثلاث سنين اقعد اقول لك نفس الكلمة اقول لك افتكر قصة حياتك تقول ياه ده انا لو قعدت اتكلم ربنا مشالي حياتي ازاي مش هخلص ليه لانك بقيت مع الله فربنا اللي مشالك حياتك فربنا بيقول لك افتكر بقى حياتك القديمه افتكر ربنا مشالك ازاي الموقف ده ربنا انقذني فيه ازاي والموقف ده ربنا رتبه لي ازاي والنعمه دي ربنا جابها لي ازاي والمشكله الفظيعه اللي كنت هموت منها ربنا لها لي ازاي والدين بعد ما كان الف قلب مقفول ربنا شرح لي صدري ليه ازاي افتكر بقى ربنا مشالك حياتك ازاي ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ايه في ايه يقذفيه ده طفل عنده ساعتين ثلاثه ده لو اترمى في التابوت يموت كده بالطريقه دي يعني حطيه بالراحه في التابوت وبعد كده حط التابوت بالراحه في الميه ده انت لو رميت التابوت في الميه يتقلب بموجه واحده يقع الطفل ويغرق ربنا بيقول لسيدنا موسى بيصور له مشهد ولادته انتوا فاكرين يا جماعه ان ام موسى كانت قاعده في البيت كده قاعده تقول يا ترى ارميه ولا ما ارميهوش يا ترى ارميه ولا ما ارميهوش لا يا جماعه ده اول ما ولدته جند فرعون خدوا خبر الحقوا في ولد اتولد في البيت الفلاني والجنود رايحين والقوه البوليسيه جايه عشان تقبض على هذا الطفل وتقتله وامه قدامها لحظات يا تلحق يا ما تلحق فبسرعه اقذفيه فاقذفيه فليلقيه ربنا بيصور لسيدنا موسى المشهد المريع اللي هو كان اللي حصل هو مولود امه بترميه بسرعه وترميه بسرعه في البحر اي حاجه البحر ارحم من ان هو يتحط في جنود فرعون فليلقيه اليم بالساحل وفاكر بقى لما خليت الميه تشيلك لان الميه دي عبد من عبيدي لان النهر ده عبد من عبيدي عبوديه كل الله وتوبخت قصر فرعون فرعون ايوه شوف ربنا بيقول له ايه فرجعناك الى امك عارفين يعني ايه فرجعناك يا جماعة في في سورة تانية في سورة القصص ربنا بيقول فرددناه الى امه ايه الفرق بين الرد والارجاع انا مش الرد يا جماعة ان انا خدت امانة وردتها لك فكأن في سورة القصص ربنا بيقول لام موسى ابنك ده انت مش بترميه في البحر انت بترميه في ايديا ده امانة انا هرجعها لك انما في سورة القصص هنا لا فرجعناك يعني بالظبط لما انت ماسك حاجة قام واحد جاي خاطفها وجاري تيجي تتعب اقول لك استنى انا هرجعها لك بقدرة الله رجع موسى من ايد فرعون كأن المراد في سورة طه غير المراد في سورة القصص المراد في سورة طه ان ربنا يقول لموسى انا بقدرتي رجعتك من ايد فرعون لامك تاني والحضن امك تاني واخدين بالكم المعنى يعني ربنا بيقول لسيدنا موسى شوف انا انا, أنا لولا انا حياتك كانت تمشي زي من غيري لا يمكن كانت تمشي استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله الذكاء بتاع اخت موسى بقى مش اول ما شافت اخوها وعند في مدينة فرعون اترعبت وطلعت تجري عليه واخويا لا تمشي كأن ولا هي عارفة اي حاجة ولا كان الطفل ده يعني بشيء ذكاء اخت موسى يعني في النص برضه ربنا بيديك ايه الذكاء والفطنة ومين اللي الهمها في هذا الموقف ومين اللي ثبتها فربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه مع موسى يا جماعة شوفوا ربنا عمل ايه مع موسى في الاول اراه الايات العصا وايه وايده في في جناحه ووعده بالمعجزات لو اشتغلت في الدعوة هوريك الاكتر والاكبر واجاب له الدعوات لما دعا ربنا جاب له الدعاء وذكره بالنعم ذكره بقى حياتك كانت هتمشي ازاي من غيري وغير كده كمان وشرفه بالكلمات يا موسى وانا اخترتك و كان انا عايز اخرج بكده من ايه المرحله الاولى في التربيه لازم تبقى دي ملامحها عايزين يا جماعه نعيش فتره في حياتنا حياتنا كلها قاعدين عايشين مع نعم الله حياتنا كلها قاعدين رايحين نتدبر في الكون انتوا وراكوا ايه وراك ايه دراسه ايه الدراسه دي لو ذاكرت يومين ساعتين لو ذاكرت لو انت طالب في اصعب كليه ذاكرت اربع ساعات في اليوم هتطلع من العشر ساعات في الاخر يعني انت عندك 20 ساعه فاضي كمان منهم اربع ساعات في المحاضرات عندك 16 ساعه نمت 8 عندك 8 ساعات انت وراك ايه انتوا الوقت تقدروا ان كنتوا تعملوا بطولات ايمانيه في فتره الكليه بتاعتكم يعني انت الوقت ايه المشكله انك كل يوم العصر بعد رمضان تاخد المصحف بتاعك وتطلع على مكان خلوي تتدبر فيه تقرا ايات الله القرانيه وتتدبر في ايات الله الكونيه عيشوا مع ايات الله وعيشوا مع نعم الله واجتهدوا في التربيه القلبيه عشان تشوفوا ايات ربنا والكرامات واجابه الدعوات عيش مع الله هذه الفتره عشان هي دي اول مرحله من مراحل التربيه اللي ربنا رب عليها سيدنا موسى هندخل بعد كده في المرحله الثانيه بقى اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري قبل ما ربنا يروح يقول له روح اداله السلاح بتاعه لا تنيا في ذكري ما تبطلش لحظه ذكر ما تبطلش الذكر لحظه هو ده الذات بتاعك العباده عشان كده المرحله الاولانيه ديت لازم كلها عباده لازم العبادات والايمانيات دي كلها ملت قلبك اخرج بقى للواقع راح سيدنا موسى الفرعون فعلا اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا ده دي المرحلة الثانية الوقت في قصة سيدنا موسى قولا لينا اه لفرعون اه طب هو, فرع... هو سيدنا موسى كلم فرعون عن الجنة بس ولا عن الجنة والنار ها مش قال له ان العذاب على من كذب وتولى صح ولا لا يبقى القول اللين ليس معناه ان احنا ما نتكلمش الناس عن النار القول اللين مش معناه بعض ال... الناس اللي, مع... اللي فاهمه ان معناه ما نتكلمش الناس عن النار ولا القبر لا يا جماعه القول اللين هو الرفق والرحمة والحكمة انما لا يعني ابدا انك انت ما تكلمش الناس عن النار ابدا ابدا فقول له قولا لينا لعله شايفين رحمة ربنا يتذكر او يخشى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقول ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل خدوا بالكم يا جماعة ان رسول ايه ربك زي ما ربنا اول حاجة كلم موسى فيها الربوبية اول حاجة موسى كلم فيها فرعون الربوبية خدوا بالكم اول حاجة لازم نكلم فيها الناس في فن الدعوة نعم ربنا عليهم اول حاجة لازم نفتح بها القلوب نعم ربنا على قد ما تقدر تتكلم عن نعم ربنا على قد ما تبقى داعية ناجح وشوفوا سيدنا موسى بيقول لفرعون ايه ان رسول ربك انا عايزك تتخيل موقف فرعون وقاعد كده لقى اتنين داخلين عليه في ايه احيي لك من عند ربك ربك اه ان رسول ربك ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم ربك بيقول لك هات بني اسرائيل تعذبهم قد جئناك بآية من ربك ربك بعت لك ايات عشان يعرفك ان احنا جايين من عنده والسلام على من اتبع الهدى ربك لا يس لا يسلم ابدا الا اللي بيتبع امره ان قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ربك بيقول لك انه هيعذبك لو ما بعتش ايه ده يا جماعه فرعون لما سمع الكلام ده انت تحس كده انه قام راجع لورا ايه ده فمن ربكما يا موسى مين انتوا جايين من عند مين احسن يكون في واحد فعلا عظيم قوي موجود على الارض وانا ما اعرفوش وانتوا اللي جايين من عنده تحس ان من كتر ثقتك في الحق بترعب اهل الباطل لو انت واثق ورحت بيتك واهلك قالوا لك لا سيب الالتزام ولا سيب المسجد ولا سيب اصحابك لو انت واثق هتهزهم لو واحده واثقه ولبست نقاب ثقتها وثباتها هتهز اهلها يخلوهم ما يعرفوش يحاربوها عايزين يا جماعه نبقى واثقين ثباتنا هو اللي بيزلزل اللي قدامنا ثباتنا هو اللي بيوقع اللي قدامنا عايزين نبقى ثابتين على الحق اللي احنا عليه ففرعون فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ايه ده هو ده بقى يا عم ده انا حسبت ان في واحد تاني على الارض بجد اقوى مني ولا حاجه شايفين الكبر على الله يعني لما عرف ان بيقصد بيه رب السماوات والارض استكبر ولما كان ممكن يكون واحد من تاني فمن ربكما يا موسى انما شوف الكلمه الجميله اللي سيدنا موسى قالها ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الايه دي عايزين نعيش معاها يا جماعه يعني تخيل كل حاجه ربنا ادالها خلق غير التاني حتى انواع النوع الواحد السمك اداله عشرين الف صورة من صور الخلق الطيور ادالها تسعة تلاف صورة من صور الخلق كل حاجة لها صورة غير تانية ثم هدى ادى للهدهد المنقار الطويل وهدى الاكل الديدان في الطين ادى للطائر اللي بيطير على وش المية ده العينين اللي تعرف تجيب لك اللي جوه المية وهدى الاكل السمك في المية ادى كل واحد كل حاجة ربنا ادالها خلق يناسب الوظيفة بتاعتها انها مش كنا زي ما كنا بندرس في اعدادي اسمها التحور ازاي ان البط حور رجليه وحور منقاره عشان يناسب البيئة بتاعته وازاي لي هدهد هدهد قال لي حور وبط قال لي احنا فين يا جماعه هنا الله والله اعطى كل شيء خلقه ثم هدف فده موسى مع فرعون بعد كده الموضوع بيتطور بقى لا ده انت لازم حد يقف في وشك يجمعوا لي الصحراء يجمع فرعون الصحراء تبدا ملامح المعركه تتضح المعركه كل واحد عدته ايه العده بتاعت فرعون هاتوا لي صحراء في مصر كلها هاتوا لي اعظم صحراء والصحراء لا وكمان وانشروا في البلد كلها حرب اعلاميه هائله على موسى وان يحشر الناس ضحى هاتوا الناس كلها واجمعوا الناس كلها لعلنا نتبع الصحراء ان كانوا هم الغالبون ان كانوا هم الغالبين وهاتوا الناس والصحراء قولوا لهم ايه هؤلاء إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ده الحرب الإعلامية المهولة ضد موسى وشحن النفوس كلها ضد موسى فأشبعوا أمركم ثم أتوا صفا الحرب المادية والإمكانيات المهولة ضد موسى الح... مصر كلها واقفة ضد موسى الشعب والصحراء والقيادة والحكومة والقائد كله واقف ضد موسى وسيدنا موسى عدته ايه مفيش اي عدة طب انت هتعمل ايه معرفش طب هو ربنا قالك ان العصا هت... هت... هت... تعبان تاكل الناس لا ما قاليش امال انت رايح تناظر الناس دي وتحارب الناس دي وانت انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبني ما دام دي دعوه وانا نازل ادعو الى الله واللي وجهني للامر ده هو الله الله مش هيسيبني شايفين عقده مصر كلها وعقده موسى عقده مصر كلها الاسباب كلها وعقده موسى الثقه في الله سبحان ربي والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا اه شايفين يا جماعة الثقة في الله بتجيب ايه النصر المؤثر المبين اللي ربنا نصر فيه موسى انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يبقى كل ده كان كيد ساحر ايه يعني كيد ساحر فربنا سبحانه وتعالى نصر موسى ونلاقي فلما القوا حبالهم وعصيهم فلما القوا حبالهم وعصيهم خيل اليه من سحرهم انها تسعى سيدنا موسى ايه ده هي بتمشي ولا ما بتمشيش هي بتمشي ولا لا انما المصريين لما شافوها قالوا ايه سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم شايفين فرق اثر السحر على الاثنين كل مأمنك يزيد السحر والحسد والحاجات دي كلها تأثيرها يقل عليك كل مأمنك ويقينك يعلى كل ما الحاجات دي تأثيرها يقل عليك عشان كده اللي بيقول لي ولا اللي بتقول انا معمول لي سحر ولا عمل لو يقينك عالي بالله وايمانك عالي بالله وعبادتك عالية لله الحاجات دي هيبقى تأثيرها عليك اضعف من اي اثر ممكن يأثر عليك في حياتك فشايفين الايمان يا جماعة بيرفع ازاي اه شايفين الايمان بيوصل لدرجة ايه بس في حاجة هنا فاوجس في نفسه ايه خيفة موسى الكلمة دي عايزين نقف معاها ان سيدنا موسى يا جماعة عما وصل للثقة الكاملة بالله اللي هي كلا ان معي ربي مر بمراحل طويلة منها بس اربع مراحل لما ربنا قال له امسك العصاية وهي تعبان وخاف وبعد كده مسكها فرجعت عصاية تاني بدأت تيجي الثقة ان ربنا لا يمكن يوجهه الامر ابدا ويكون في ضرر بعد كده اذهب الى فرعون لا يا رب انا خايف بس كان الاول الخوف ولا مدبرا ولا بيعقب طلع يجري انما المرة التانية ما جراش لما ربنا قال له روح لفرعون ما قالش فرعون فرعون وطلع يجري لا قال طب يا رب اني اخاف ان يفرط علينا او ان يطغى بقى كلام ربنا طمنه بعد كده لما جه في موقف الصحراء ولقى السحر المبين بتاعهم ده اوجس في نفسه خيفة لا طلع يجري ولا قال انا خايف انما انما جه حاجه كده بسرعه في صدره كده خاجس خوف سريع كده في صدره ربنا قال له قلنا لا تخف انك انت الاعلى لقفت العصايه ما صنعه جت الكامل ان طول ما هو مع الله النصر معاه والحفظ معاه والمعيه معاه والولايه معاه بعد كده البحر قدامه فرعون وراه قال كلا ان معي ربي يعني الاربع مراحل الطوال قوي دول لازم اقطعهم عشان قلبي يتربى لا يا حبيبي ده قبل الاربع مراحل دول لسه في مراحل تانية كتير ربنا في سوره القصص لما بين سيدنا موسى يوكز المصري فيقضي عليه قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي لما يستشعر بقدر الاجابه رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين لما يجي له واحد يقول له الملا بيأتمروا بيك وعايزين يقتلوك رب نشني من القوم الظالمين لما يطلع يجري هربان من مصر كلها وجنود فرعون بيدوروا عليه عسى ربي ان يهديني سواء السبيل لما يروح مدين جعان وتعبان ومش عارف يعمل ايه رب اني لما انزلت الي من خير فقير يعني ربنا بيقول لك التربية القلبية مرحلتين المرحلة الاولانية قبل الرسالة اللي هي تعلق القلب بالله رب رب رب رب رب سيدنا موسى كان قلبه متعلق بالله تعلق هائل عشان كده ربنا كلمه اشمعنى هو من كتر ما كلم الله ومن كتر ما دعا الله ومن كتر ما نجى الله ثم بعد ما يدخل تعلق القلب بالله لازم يخرج المخلوق من القلب هو ده اللي حصل في سورة طه بقى يخرج الخوف من العصاية والخوف من فرعون والخوف من الصحراء والخوف من البحر يخرج الخوف من كل ده هي دي التربية القلبية طريق طويل طريق طويل بس لازم تمشيه شايفين الطريق الطويل ده سيدنا ابراهيم قطعه في قد ايه يا جماعة سيدنا موسى خد فيه سنين سيدنا ابراهيم قطعه في قد ايه في يوم في سورة الانعام لما كنا بنشرح موقف التدبر لما تدبر فيه ال- الكوكب قال ايه لا احب الافلين خرج المخلوق من قلبه لما تدبر في القمر قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين الافتقار دخل تعلق القلب بالله في قلبه المرحلة اللي بعد كده قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات يعني اذا ممكن توصل بسرعة جدا وممكن تفضل فترة انا بقول الكلام ده ليه انا بقول الكلام ده لان سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم الاثنين من ايه من اولي العزم من الرسل والاثنين اعلى المقامات عند الله يعني عايز اقول لك لما تلاقي واحد صاحبك سبقك في الطريق الى الله ما تحبطش لما تلاقي واحد تحصيله اعلى منك ما تحبطش لما تلاقي واحد التزم بعدك والوقت بقى بيشتغل في الدعوه والعباده ومجتهد ما تحبطش طول ما انت ماشي في الطريق هتوصل حتى لو الطريق خد منك فط- فتره اطول من غيرك المهم توصل في الاخر يعني عايز اقول يا جماعه ان طريق التربيه الطر- القلبيه طويل ممكن تقطع بسرعه وممكن تاخد فتره ولكن المهم توصل المهم تقطعه المهم توصل ان قلبك فعلا في الاخر بقى قلب سليم باذن الله سبحانه وتعالى بعد كده بقى سورة الصحراء بعد ما اسلموا يا جماعة فرعون بيقول لهم لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف قال لا، ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون اينا اشد عذابا وابقى ده انا هذبحكم ده انا هقطعكم حتت ده انا هفرمكم فرعون بيقول لهم كده قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا يا شايفين الايمان بقى شايفين الايمان واليقين اللي دخل في قلوبهم جابوا الايمان ده منين الايمان الرهيب ده دخل في قلوبهم ازاي ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الإيمان ده كله جه منين؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ده مش إيمان بس يا جماعة هم عارفين إن في آخرة وفي ثواب وفي عقاب والثواب إيه والعقاب إيه جابوا العلم ده منين؟ العلم والإيمان ده جه لهم منين؟ ده فتح من الله سبحانه وتعالى فتح عليهم ليه فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا لأن أول ما شافوا الحق استجابوا ليه وقالوا آمنا وهم ساجدين وقالوا آمنا برب إيه؟ هم؟ برب هارون وموسى في الصورة هنا هارون قبل موسى ليه يا جماعة قالوا هارون قبل موسى اصل لو قالوا موسى الاول فرعون يقول لك اه انا ربه انا اللي ربيته وهو صغير جابوا هارون الاول اللي فرعون ملوش علاقة بيه عشان اهل الباطل اللي حواليهم ما يشتبهش في سنهم ذرة انهم يقصدوا فرعون احنا نقصد الملك سبحانه وتعالى شايفين التحدي شايفين الصمود شايفين سرعة الاستجابة تنزلت فتوح الايمان والعلم عليهم لو انت ثبت لو انت صمدت لو انت جاهدت عشان دينك لو انت استحملت عشان ربنا الفتوح هتتنزل عليك من حيث لا تدري المشهد الاخير في الشوط الثاني لما ربنا قال لموسى بقى اسر بعبادي ليلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ها فاتبعهم فرعون ايه بي بجنوده البي هنا تفيد في سورة في آية تانية في سورة يونس فأتبعهم فرعون وجنوده ايه الفرق يا جماعة بين بجنوده وجنوده بجنوده كأنهم مش عايزين يدخلوا بس فرعون بيجرجرهم مع غصب عنهم وجنوده الاتنين داخلين محدش بيجرجر حد يعني ايه اهل الباطل في الاول وهما بيحاربوا اهل الحق الجنود بتوعهم بيبقوا في الاول طب احنا نحارب الناس اللي بتصلي وصوم ليه طب احنا نحارب الناس اللي بتدعو على الله ليه طب احنا نحارب الناس اللي عارفين ربنا ليه طب ليه نحارب الناس فبيبقى في الاول ضميره بيأنبه وبيتجرجر وهو رايح يحاربهم بعد ما بيدخل المعركة بتاعتهم بينتكس قلبه بيبقى بعد كده القضية دي هي قضية حياته حتى لو ما عادش بياخد مرتبات ولا عاد بياخد حاجة يفضل يحارب اهل الحق حتى لو ما عادش بياخد اي اعتبار يفضل يحارب اهل الحق ليه لان بقى دي قضية حياته شربها قلبه والعياذ بالله احنا كده كمان يا جماعة في الاول وانت رايح تشتغل في الدعوة بيبقى الدعوة تقيل على قلبك وبيبقى الشغل الدين تقيل على قلبك وبيبقى طلب العلم تقيل على قلبك وبيبقى المجاهدة الايمانية تقيل على قلبك في الاول بتبقى كأنك بتتجرجر انما بعد ما بتدخل وتشوف الانوار اللي جوه بتبقى قضية حياتك وبتنطلق بسرعة هائلة في الطريق لله سبحانه وتعالى يبقى لو لقيت في الاول ممانعة من نفسك جاهد نفسك وانطلق الى الله الشوط الثالث بقى اللي ظهرت فيه ثمار هذه التربية الرهيبة لما ربنا وعد سيدنا موسى للميقات فبيقول له ايه وما اعجلك عن قومك يا موسى انت جيت بسرعه ليه كنت تقعد معاهم ربهم على التوحيد شويه قال هم اولئك على اثري يا رب ده على التوحيد اهم وعجلت اليك يا رب لترضى جيت لك يا رب عجلت اليك يا رب لسانك يعجل الى الله فما تقدرش تتكلم عن اي حاجه تقعد تتكلم عن الله بس وقلبك يعجل الى الله ما تقدرش تفكر في اي حاجه تفكر في الله بس وجوارحك تعجل الى الله اول ما تخلص المحاضره اول مكان تجري عليه اول ما تفضى هو بيت ربنا مش اصحابك ولا الوقفه الفلانيه انك تبقى عاجل الى الله ده الحب يا جماعه ده الحب ده ثمره التربيه اللي ربنا ربى موسى عليها الحب ده اول ثمره عجلت اليك رب لترضى طب ربنا ما قالوش ليه ان قومه عبدوا العجل سابوا لغايه ما الايام خلصت ليه يا جماعه عشان ده خير لينا الفتن دي بتميز الصف بتعرف مين الثابت من مين اللي في قلبه شك مين اللي مين الهابت من مين اللي عنصر فتنه الفتن اللي بيقع فيها التيار الاسلامي الوقت ده يا جماعه خير لينا احنا خير لينا ليه زي الصحراء بالظبط ايه اللي فجر الايمان اللي قالوه ده لما اتحطوا في موقف شده وفي موقف حرب لما نتحط في موقف الشده دي بيطلع الرجاله وبينضج الرجاله وبيطرد اللي كانوا داخلين ايه حاسبين لا الرجاله اللي عايزين ربنا بس هم اللي بيفضلوا في الاخر بعد كده سيدنا موسى لما رجع لقومه خطبه انا اسفه شوفوا غضب سيدنا موسى بقى اول حاجه عملها قال للناس ايه عجلتم امر ربكم انتوا استعجلتوا استعجلتوا على ان عقوبه ربنا تنزل عليكم عجلتم امر ربكم وبعد كده اخذ براس ولحيه هارون يجروا اليه انتوا شايفين المنظر يا جماعه ماسك نبي نبي يجر من راسه وشعره يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعان افعصيت امري انا حاسس ان سيدنا موسى كان بيصرخ يا جماعه ده قبل كل ده التوراه اللي ربنا كاتبها له بايديه القى الالواح يرميها في الارض ترمي كلام ربنا هو مش دارب نفسه اصلا ومسك سيدنا هارون يجرجره من درابي يعني كتاب ربنا وانبياء ايه ده ايه يا جماعه الغضب ده انتوا على الغضب ده ليه عارفين الغضب ليه ولي ومولاي انا يعبد من من دونه هذا الصنم في الارض الله يعبد من دونه في الارض هذا الوثن الغضب بتاع سيدنا موسى ده يدل على ايه على التعظيم الهائل اللي في قلبه لله وبعد ما يكلم هارون يمسك السامري ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي بيشرح له ازاي صنع العجل ده قال فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه مش لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفن انا حاسس يا جماعه ان قلب سيدنا موسى بيقول الكلام ده قلبه مولع نار انا حاسس ان النار اللي في قلبه هي اللي بتخلي الالفاظ الناريه دي خارجه على لسانه ثم لننسفنه في اليم نسفه ايه ده انما الهكم الله الغضب لله ده علامه التعظيم لله وعجلت اليك رب لترضى علامه الحب لله الحب والتعظيم زي ما ربنا في اول شوط ربها على النعم اللي بتجيب الحب والايات اللي بتجيب تعظيم التربيه التربية اثمرت في اخر الصورة وجابت الحب والايه والعظيم بل سيدنا موسى كلم الاول هارون ولا كلم السامري الاول ها مين اللي كلمه الاول هارون هو اللي كلمه الاول يعني لو رسول الله نزل الوقت وشاف الفساد اللي بره ده هيروح يكلمنا الاول ولا يكلم الناس اللي الفاسده اللي بره هيكلمنا احنا الاول انتوا اسكتوا ليه انتوا ايه اللي خلاكم تسكتوا يوم القيامه ربنا هيكلم مين هيكلم الدعاء وهيكلم الملتزمين الاول انتوا ازاي تشوفوا الناس ضايعه وتسكتوا قبل ما يكلم اهل الضلال هيكلم اهل الحق انتوا ازاي تسكتوا ده مسؤوليتنا يا جماعه المقصد ان ده بيوصل لنا فكره ان انت المسؤول وانت السبب الاول قبل حرب اهل الباطل تخاذل اهل الحق هو السبب الاول لانتشار الباطل وفساد الناس بعد كده شوفوا الكلمة الخطيرة سيدنا هارون بيقول لسيدنا موسى ايه بيفسر له ليه هو ما عملش حاجة اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ياه شوفوا خطورة الوحدة شوفوا خطورة ان احنا نبقى صف واحد بيقول له انا عارف ان انت يا موسى اخطر حاجة عندك ان الصف يبقى واحد فانا خفت مادام المشكلة ينفع تتحل واحنا لسه صف واحد ما نفرقش ابدا يا جماعة التفرق اللي ما بين الملتزمين الوقتي التفرق اللي ما بين الجماعات الوقتي التفرق اللي ما بين اهل الدين الوقتي ما ينفعش يا جماعة يا جماعة الوحدة دي تراك لو انت خرجت عنه وانت بتعمل لدين الله يبقى انت خرجت عن مقصود الله الوحدة دي خط احمر اوعى تعديه ال- اي شوف اي واحد اشتغل لدين الله لو لقيته بيهدم او لو لقيته بيفرق او لو لقيته هو في ناحية والباقي في ناحية تعرف على طول ان مش هو ده الحق الكامل الحق الكامل من اهم شروطه ان الخط بتاع الوحدة ما يتكسرش ابدا مادام ينفع نصلح الاخطاء اللي فينا واحنا ايد واحدة ما نتفرقش ابدا واخدين بالكم المعنى يا جماعة يعني الايات مليانة ايمانيات حب وتعظيم ومليانة فهم لخطورة الوحدة والمسؤولية اللي علينا ومليانة جهد قالوا لن نبرح عليه عاكفين شايفين اهل الباطل عاكفين على نصرة الباطل ازاي وعاكفين على عمالة الباطل ازاي يبقى لازم لهم واحد برضه بيبذل مجهود على منهم زي سيدنا موسى يبقى الشوط الاخراني ده ربنا بيقول لك انك لازم ثمرة التربية علو القلب الحب والتعظيم علو الفهم المفاهيم اللي قلناها علو الجهد زي ما هم عاكفين على الباطل احنا نعكف احنا كمان على الحق باذن الله سبحانه وتعالى بعد الشوط بتاع تربية موسى النموذج ايات الاخرة بقى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا ايه ده ربنا اول حاجة بدأ بها الصورة ايه ها الكلام عن مين عن الله اول حاجة وبعد او قبل ما يقول قصة موسى وبعد ما قال قصة موسى اتكلم عن مين الاخرة كأن ربنا جايب لك النموذج بتاع موسى ما بين الله والاخرة كأنك كأن ربنا بيقول لك على قد ما تتربى على معاني الله والدار الاخرة على قد ما تقترب من هذا النموذج ثم يقول لرسول الله لا تحرك به لسانك لتعجل به اوعى اوعى تستعجل اوعى تستعجل اتمن انت الاول ات- ات- اصلع انت الاول الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم مالكش دعوه الوقت واقيموا الصلاه واتوا الزكاه اتربى دي فتره تربيه دي فتره التربيه عشان فتره المسؤوليه هتيجي بعد كده شوفوا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى احنا عايزين نوصل للمقام ده يا جماعه ان اسم الله اول ما يجي قدامك قلبك يرتجف والحب يتفجر والتعظيم يتفجر تقوم تجري على طول تقف ساعتين تصلي بين ايدين ربنا عايزين يا جماعه التزكيه يوصل بينا لهذه الدرجه عايزين نصلح قلوبنا يا جماعه عايزين التربيه القلبيه ثم بعد النموذج ده النموذج الثاني بقى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما النموذج الاول اللي صبر على التربيه واللي صبر على امر الله واللي هو سيدنا موسى والنموذج الثاني سيدنا ادم اللي هو نسي ولم نجد له ايه عزما كان ربنا بيقول للنبي قدامك النموذجين هتت... هتتبع ده ولا هتتبع ده هتصبر ولا هتنسى ولا اشد لك عزما وهنا ينتهي الشوط الاول وهو شوط تربيه المؤمنين ويبدا الشوط الثاني في الصوره واذ اخذ ربك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الشوط الثاني بقى اللي هو دعوة المشركين كأن بعد ما اتربيت خلاص بقيت تمام اخرج للدعوة بقى يلا اخرجوا للدعوة يا صحابة بقى شوط دعوة المشركين المحاور بتاعته ايه يا جماعة اول حاجة ربنا بيقول فلا يخرجنكما من الجنة ايه فتشقى ايه ايه اللي نقوله للناس يا رب ربنا بيعلمنا اهو اتعلم القرآن تقول للناس ايه اول حاجة تروح للناس تقول لهم كده تقول لهم ربنا قسم الدنيا في القرآن حتتين جنة ودنيا الجنة هي السعادة والدنيا هي الشقاء اي مكان بره الجنة شقاء لازم نفهم الناس الموضوع ده يا جماعة اي مكان بره الجنة شقاء اي حق القهوة شقاء والنادي شقاء والمصايف شقاء وكل حاجة شقاء مفيش مكان فيه سعادة غير الجنة ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا فهموهم ان الدنيا من غير لب- ربنا معيشة ضنك هم واكتئاب وغم وحزن وضيق وخنقة فهموهم ان الدنيا هتبقى خنقة من غير ربنا سبحانه وتعالى فهموهم ان مفيش سعادة غير في الجنة فهموهم ان هم هيحشروا عمي يوم القيامة ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى يعني الدنيا هتضيع والاخرة هتضيع لو فضلت تعصي ربنا طب رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ربنا بيقول لهم اولم يهدي ل- اولم يهدي لهم كما اهلكنا من القرون من قبلهم الاثر الدنيوي كمان والدنيا كمان هتهلك واخدين بالكم نكلم الناس فيها يا جماعه نقول لهم الدنيا هتضيع ومفيش سعاده غير في الجنه والجنه هتضيع اللي مفيش سعاده غير فيها والاخره هتضيع وهتحشروا عمي والعقوبات الدنيويه هتنزل عليكم من الله ده غير الخنقه اللي في قلوبكم لازم نكلم الناس كده ليه عشان الناس فعلا تخاف من المعصيه اللي بتعملها ثم في وسط شوط الدعوه ربنا يقول للنبي ايه اوعى بعد ما خلصت تربية يتهيألك انك كنت خارج للدعوة ما عادش في وقت عبادة لا ده انت لازم وسط الدعوة تستمر في العبادة عشان الايمانيات تتجدد في قلبك باستمرار فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها جلسة الضحى وجلسة تسبيح الاصال ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى كل ده تسبيح ولا تمدن عيناك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اوعى تبص للدنيا اوعى اوعى خلي كل همك انك تتربى خلي كل همك ان بنيان الدين يتطاول في قلبك مش بنيان الدنيا يتطاول في ايدك بنيان الدين اللي يتطاول وخد بالك وامر اهلك بالصلاة مراتك زوجة الداعية مراتك اللي انت هتتجوزها دي ممكن تنزلك الارض وممكن تساعدك في الدعوة وراء كل داعية امرأة يا جماعة امرأة مضحية مثابرة مصابرة اختار زوجتك كويس جدا عشان فعلا تقدر تقف وراك في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسلك رزقا نحن ايه نرزقك كأن ربنا بيقول اوعى تفتكر ان انا بقول لك يعني اهتم بالتربية وما تبصش للدنيا ده انت اكتر واحدة تاخد الدنيا في العالم ده كله ده انت اكتر واحدة حط الدنيا دي في ايدك في العالم ده كله بس بعد ما تثبت لي ان قلبك مش معاها عشان لما اديها لك تبقى في ايدك مش في قلبك ثم تختم الصورة قل كل متربص فتربصوا استنوا التهديد بتاعهم فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى الكلمة دي كلمة يعني فيها تسفيه ليهم ازاي هتعرفوا مين كان على الصراط السوي ومين المهتدي حتى لو قلتوا ان مش احنا فيقينا مش انتم يعني استنوا العذاب ثم كلمة كمان فيها تسفيه لهم يعني بتقول لهم ايه انا على الحق ولا انا مش على الحق انتوا يقينا لا انتوا اصحاب الصراط السوي ولا انتوا من اهتدى وتنتهي سورة طه يا جماعة سورة الايه التربية السورة اللي بتقول لك انت الاول انت الاول واهتم بنفسك الاول واللي وضحت مراحل التربية الثلاثة عشان لو عايز تربي نفسك واللي وضحت ان المرحلة الاولى في حياتك لازم تكون فترة تربية ايمانية نرجع بقى لسورة مريم انا قلت سورة طه في الاول بس عشان الفكرة الخطيرة بتاعتها الوقت ما يعديش وتحت مننا سورة مريم الفكرة بتاعتها بسيطة وعايزين يا جماعة يعني ببساطة هتنبهر بيها انا فاكر احد المفسرين قرأت له زمان في احد الكتب بيقول لك انا سورة مريم دي كنت كل ما اسمعها زمان من احد الشيوخ الشيخ محمد رفعت زمان بقى الله يرحمه بيقول كنت افتح عيني واقعد منبهر ايه ده فانا لما قريت الكلام ده زمان قلت يا رب هو منبهر ليه ايه اللي فيها مبهر اما الواحد بفضل الله بدأ يفهم ايات القرآن فهمت ايه اللي فيها مبهر سورة مريم يا جماعة كلها عطاءات ربانية مبهرة لاهل الايمان كلها معجزات وكسر للاسباب عشان اهل الايمان يثقوا في قدرة قدرة الله سبحانه وتعالى سورة مريم جت بعد سورة الكهف ليه ليه جت بعد سورة الكهف ها سورة الكهف كلها حركة حركة حركة سورة مريم كلها محاريب وكلها عبادة واحد تستريح فيها بعد الكهف وكمان في رابط تاني سورة الكهف كلها عطاءات ربانية وسورة مريم كلها عطاءات ربانية سورة الكهف العطاءات الربانية اللي اداها لأهل الكهف في الكهف الشمس تزور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم العطاءات اللي اداها للخضر علمناهم من لدنا علما العطاءات اللي اداها للقرنين اتيناه من كل شيء سببا كلها عطاءات ربانية سورة مريم كلها كلها عطاءات ربانية سيدنا زكريا بعد ما كبر ياخد ولد والسيدة مريم تولد ولد من غير زوج وسيدنا ابراهيم بعد ما كبر ياخد اتنين من الانبياء وكمان ذريتهم انبياء وسيدنا موسى ربنا يكلمه وسيدنا ادريس ربنا يرفعه مكانا عليا ايه ده يا رب ايه العطاء طوفان من العطاءات الربانية سورة مريم دي طوفان بتحسسك ان في كنوز قاعدة تنزل انا نصيبي ايه انا عايز شوية من الكنوز دي اخدها ازاي سورة طه بتيجي بعدها عشان تقول لك تاخدها ازاي لو مشيت في الطريق بتاع سورة طه هتوصل في الاخر للمقام اللي يتنزل عليك فيه فتوحات سورة مريم كأن ربنا يعلم انك بعد ما هتسمع سورة مريم هتقول ايه ده يا رب ده انبياء دول بقى انا ما اقدرش اوصل للمقامات دي بعد ما انبهرت بيها انا مش هقدر اوصل لها يقول ربنا يقول لك لا تقدر لو مشيت في طريق طه هتعرف انك انت توصل للمستوى اللي ينزل عليك عطاءات مريم يعني ربنا الاول يطمعك في الغاية يوريك باب السماء اللي اتفتح ليبهرك يا كل ده بيحصل وبعد كده يقفل الباب ويقول لك عايز توصل اه هتصبر اه هتستحمل هستحمل خد طه عشان تعرفك توصل ازاي هذا الطريق سورة مريم اسمها سورة مريم ليه ما فيها ابراهيم وفيها زكريا وفيها يحيى وفيها عيسى ما مليانة رجالة انبياء اشمعنى تتسمى باسم المرأة الوحيدة اللي فيها كأن ربنا بيقول لك ان المرأة ممكن توصل زي الراجل بالظبط وان المرأة ممكن يخرج منها بطولات زي الرجالة بالظبط طب ليه يا رب عشان ربنا يعرف المرأة انها ممكن توصل زي الراجل وفي نفس الوقت عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا يا جماعة قصة يعني قصة مريم دي فيها من الايات في هذه الصورة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلم سيدنا زكريا قال له ايه ها ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفي يا رب اني وانا العظم مني واشتعل الراس شاف مفيش اسباب خالص سورة مريم مش كده يا جماعة قصة مريم قصة مريم ربنا في وسط المعجزات اللي عملها لها بيقول لها ايه وهز اليك بشسع النخلة الله اكبر ليه يا رب عشان ربنا يقول لك اوعى تفتكر وانا قاعد اكلمك على المعجزات وكسر الاسباب ان على طول هي ماشية كده لا لو بايدك سبب تقدر تاخده لازم تاخده يا رب ده لو 20 راجل هزوا نخلة مش هتنزل بلا حاجة هي هتنزل وهي لسه والدة ده انا عايزة بس تاخد بالاسباب وربنا سبحانه وتعالى يريدها انها تاخد بالاسباب وانه يحط الاخذ بالاسباب في وسط سورة مريم عشان يعلمك ايه ها الموازنة ما بين الربانية وما بين الاخذ بالاسباب ما بين الاثنين فسورة مريم يا جماعة سميت على اسم امرأة ليه لان المرأة لما البطولات تصدر من رجالة ماشي انما تصدر من امرأة يتحط اسمها وعشان نعرف دور المرأة الخطير في او قيمة او قدرة المرأة الخطيرة على الوصول الى الله والسبق الى الله سبحانه وتعالى اول سورة مريم برضو كاف هي عين صاد حروف مقطعة ليه يا رب عشان الثقة يعني الصور دي كلها بتقول لك لازم يبقى عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى سورة مريم بتتكلم عن ايه يا جماعة موضوعها ايه اكتر صورة ذكر فيها اسم الله الرحمن في القرآن كله سورة مريم اكتر صورة اسم الله الرحمن ده له معنى ايه معنى الرحمة اللي برحمته لو رحمك هيغرقك عطاءات ومعنى العزة اللي بعزته لو غضب عليك هينكل بيك في الدنيا والاخرة فسورة مريم نصين النص الاولاني كله عن عطاءات الرحمن لاوليائه والنص التاني كله عن عقوبات الرحمن لاعدائه كأنه ده بيقول لك حاسب من الله الرحمن القلوب بين اصبعين من اصابع ايه الرحمن اهو المؤشر بتاع قلبك اهو ممكن يجي الناحية دي على اذاعة القرآن الكريم وممكن يجي الناحية دي على سوا سوا ممكن يخليك في الجامع وممكن يخليك الوقت والعياذ بالله والعياذ بالله في افقر حالات البشر يعني ربنا ممكن يرفعك السماء وممكن ينزلك الارض يبقى اسم الله الرحمن بيثير في قلب المؤمن رجاء رهيب في عطاءات الله وخوف رهيب من عقوبات الله سبحانه وتعالى كل قصص العطاءات عبارة عن حاجتين جزء عطاءات وجزء بطولات يعني قصة سيدنا زكريا اذ نادى ربه نداء خفية ليه خفية واحد عنده 100 سنة ولا 90 سنة واقف بيقول يا رب اديني ولد ومراتي يا رب ما بتخلفش وعندها 15 سنة والوقت بقى عندها 70 80 سنة لو حد سمعه هيقول ايه عشان كده الناس ما بتفهمش اليقين ده نداء خفية عشان ما حدش يقول له حاجة قال رب اني وهن العظم مني يا رب انا ضعفت وكبرت يا رب واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك يا رب شقي عمري يا رب ما رفعت لك ايدي وشقيت مع دعائك ابدا يا رب عمري ما توجهت ليك بالدعاء وشقيت مع دعائك ابدا يا رب ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي مين اللي هيشيل الدين من بعد يا رب مين اللي هيشيل الدعوة من بعد يا رب الانبياء طلبوا الدنيا ليه يا جماعة ليه سيدنا سليمان طلب الملك عشان يسخروا في الدعوة ليه سيدنا محمد طلب المال عشان يسخروا في الدعوة ليه سيدنا ايوب طلب الشفاء عشان الناس لما تشوف الداعية مريض ومبتلى ممكن تقول السكة دي سكة ابتلاءات عشان الناس ما تفتنش عن الدعوة ليه سيدنا زكريا طلب الولد عشان اللي يشيل الدعوة من بعده يعني كانوا عايزين الدنيا عشان الدين كانوا عايزين الدنيا عشان يسخروها في الاخرة واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة عايز ايه فهب لي شايف الادب يا رب انا عايز هبة يا رب يا رب انا عايز حاجة انا ما ما اديتش ثمنها التسعين سنة عباده اللي فات العبادة اللي فاتوا دول ما مش ثمن لحاجة يا رب ولكن انا عايز منك هبة انك تديلي ولي عايز ابن يا رب يرثني ويرث من ال يعقوب يشيل العلم من بعدي والدين من بعدي واجعله رب رضية اجعله من اهل الرضا يا رب نفاجأ يا جماعة بعد ما سيدنا زكريا بيخلص الدعاء بتاعه فخرج على قومه ايه من المحراب يعني كل ده كان في المحراب العبادة سيدنا زكريا في المحراب والسيدة مريم كل الجو بتاعها في المحراب سورة مريم بتقول لك لازم تبقى من اهل المحاريب لازم تبقى من اهل العبادة لازم العشر ايام بتوع الاعتكاف اللي جايين دول توصل الليل بالنهار عبادة فيهم لازم تبقى من اهل العبادة لله سبحانه وتعالى عشان كده كلها في المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية اقعد سبح ربنا ليل نهار سبحوا بالبكور وسبحوا بالعشي سبحانه وتعالى بعد كده بتيجي قصة يحيى ايه البطولات وايه الكرامات البطولات خذ الكتابة بقوة مع سيدنا زكريا الكرامات عطاء الولد البطولات كل المقامات الايمانيه اللي احنا قلناها مع سيدنا يحيى خذ الكتابه بقوه خليك قوي في اخذ القران لما تسمع عن حاجه خدها بقوه لما تسمع عن اي حاجه في العباده ولا التربيه الايمانيه خدها بقوه يعني هتربى يعني هتربى هوصل يعني هوصل ربنا اداله ايه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا عطاءات ربنا ثم قصه السيده مريم اللي بتخلص في الاخر بمشهد سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام وهو طفل وهو طفل ايه وهو لسه رضيع بينطق في المهد وبول قال اني عبد الله اول كلمة قالها انا عبد عشان اللي هيفتنوا فيه بعد كده يبقى رد على اللي هيغلوا فيه قبل ما يرد على اللي هيكذبوا بيه قال اني عبد الله اتاني الكتاب عبد الله عشان اللي غلوا فيه النصارى اتاني الكتاب عشان اللي كذبوا بيه اليهود رد على اللي غلوا فيه قبل اللي ايه قبل اللي كذبوا فيه الغلو اخطر في الدين التشدد اخطر في الدين من التساهل يا جماعة الانسان المتشدد اللي دماغه مقفولة اخطر في الدين من المتسيب خدوا بالكم عشان كده رد على دول قبل دول بيقول وجعلني مباركا اينما كنت اهو ده المقام اللي احنا عايزين نخرج بيه تبقى مبارك اينما كنت تبقى في رمضان انسان مبارك خمسين واحد يدخلوا المسجد في رمضان على ايدك تبقى في الاعتكاف انسان مبارك عشرين واحد من اصحابك يجي يعتكفوا معاك على ايدك تبقى بعد رمضان مبارك في الدعوة في الجامعة وسط اصحابك تبقى انسان مبارك في كل مكان تركب الميكروباص اللي مشغل اغاني دقيقتين ويبقى مشغل قرآن تعدي على شلة قاعدين يعكسوا بنات تقف معاها خمس دقايق يدخلوا معاك الجامع خليك مباركا اينما كنت خليك مبارك في دفعتك بعد ثلاث اربع سنين من الوجود فيها نصها يلتزم على ايدك خليك مبارك في حتتك نص شباب الحته يلتزم على ايدك خليك مبارك في المسجد بتاع الحته بتاعتك بعد ما كان صفين بعد سنتين ثلاثه من الدروس اللي بتديها فيه والدعوه اللي انت عاملها فيه يبقوا سبعة ثمان صفوف على ايدك خليك مبارك في كل مكان تروح فيه خليك شايل دعوه الله وشايل الايمان بالله في كل مكان تروح فيه بعد كده يا جماعه قصه سيدنا ابراهيم اللي بتبين بطوله سيدنا ابراهيم في الدعوه وصبره على ابوه ما تقولش مفيش وقت ابويا ايه انا مش فاضي انا ورايا ادعو اصحابي وورايا ان انا آه، اطلب علم ولا اطلب ايمان يا جماعة يا جماعة لازم ناخد بالنا من الحتة دي كويس جدا اوعى تستخسر وقت في دعوة ابوك وامك اوعى تستخسر وقت في بر الوالدين اوعى سيدنا ابراهيم نص صفحة كاملة قاعد يدعو ابوه وامه وفي الاخر بيقول ايه عسى الا اكون بدعاء ربي شقية عكس الكلمة اللي قالها سيدنا زكريا في اول الصورة يعني ايه يعني لو ما اشتغلتش في الدعوة واعلنت تبرعك من المعاصي اللي بتتاك على الارض بانك تشتغل في الدعوة ممكن ربنا يحرمك من اجابة الدعاء عرفتوا ليه الامة الوقت محرومة من اجابة الدعاء لان الامة ما عادتش شغالة في الدعوة الوقت يا جماعة ولو عايز يجاب دعائك لازم تشتغل في الدعوة الى الله ايه العطاءات يا قصاد البطولات دي بقى وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا الوهب اللي ربنا وهبه لنا. قصص الانبياء دي كلها ربنا سبحانه وتعالى جمعها في الاخر في ايه واحدة جمع كل البطولات وكل العطاءات في كلمة في ايه واحدة جمعت الاثنين اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل الانعام اهو العطاءات اهو اديتهم العطاءات دي كلها ليه ربنا قبل ما يختم شوط العطاءات عشان يعرفك السكة اداك كلمة واحدة بس لما حققوها اداهم العطاءات دي كلها اذا تتلى عليهم ايات الرحمن لما القرآن ينزل على قلبك خروا سجدا وبكيا رقة القلب تربية القلب صلاح القلب العبادة والايمانيات هي دي سر الفتوح لما تتربى في المحراب صح تتملأ ايمانيات وعبادة تسمع ايات القرآن الدموع تسيل من عينيك ابشر ان ربنا هينزل عليك عطاءات لا حصر لها وابشر ان ربنا هيستعملك في دينه استعمال لم تكن تتوقعه يا جماعة الاستعمال على قد الايمان يا جماعة يا جماعة الاصطفاء على قد الايمان مش بالمواهب ممكن واحد قاعد معانا الوقت لسانه 50 متر لو اتكلم عن ربنا يخلي الناس كلها تدخل الجامع وربنا ما يستعملوش لانه قلبه مش نظيف وممكن واحد قاعد معانا الوقت بسيط وربنا يخليه بكره دعايه يطلع منابر ليه عشان قلبه مع الله سبحانه وتعالى الاستعمال على قد الايمان وعلى قد ما هتتربى ايمانيا على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيستعملك النص التاني من الصوره كله بقى تنكيل الله باعدائه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات ايه لما عملوا كده ربنا قال ايه فسوف يلقون غية وادي في جهنم هيتيهوا فيه بعد كده ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا ها اهو حاجات بتغضب الله اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين كل المجرمين بتوع مجرمين الانس ومجرمين الجن لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية قاعدين على ركبهم في الذل وال... والوثق والسلاسل والاغلال ثم لننزعن النزع ده معناه انه بيقاوم وبيمسك ارضه وبيمسك في الناس ولكن بيتنزع ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتية اشد واحد كان بيتكبر عليا يترمي في النار الاول ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صلية واحد واحد بعد كده وان منكم الا واردها اعمل حساب اللحظة دي لحظة بعد عبد بن على الصراط كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية يعني ايه جثية يعني حتى وهو جوه النار كاسي وقاعد يتوسل يا رب انجدني يا رب يا رب خرجني يا رب قاعد ينادي في ربنا وينادي في الملائكة وينادي في الكبراء وينادي في اي حد يخرجه وينادي في المؤمنين يدوله شربة ماء ويفضل جثيا يظل جثيا والعياذ بالله في جهنم يبقى شايف ربنا بيقول لك شوف انا لما بنتقم بعمل ايه شوف انا لما بغضب بعمل ايه افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا بعد ما اغضبنا عايز كمان دنيا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا هذا لا يكون ابدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا في الدنيا قبل الاخرة ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ربنا سبحانه وتعالى قاعد يعدد الجرائم اللي اهل الباطل انتهكوا حرمات الله فيها واللي النصارى لما قالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا الشوط الثاني كله غضب الله على اعدائه والشوط الاولاني كله عطاءات الله لاوليائه ثم نرجع تاني لعطاءات الله لاوليائه عشان ربنا يبقى ختم الصورة او بدأها وختمها بعطاءات الاولياء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ربنا وعدك بالود انا عايز يا جماعه الحديث اللي يخرج في قلوبنا واحنا خارجين من من, من سوره مريم لما الرسول ايقظ زوجاته في جوف الليل وقال لهم ايه ماذا انزل الليله من الخزائن كل ليله خزائن الفتوحات بي- بيتنزل منها فتوحات يا جماعه الله اعلم الليله ربنا هيفتح على مين انه يستضيف في الدعوه والله اعلم الليله ربنا هيفتح على قلب مين باليقين والله اعلم ربنا هيفتح على مين الليله بالتوبه والله اعلم ربنا هيفتح على مين النهار الليله بالالتزام ماذا فتح الليله من الخزائن يا جماعه مش عايزين الليله كل ليله الخزائن تتفتح وتنزل الفتوحات واحنا كل ليله بنخرج من غير حاجه مش عايزين يا جماعه سنين طول عمرنا كل ليله فتوحات بتتنزل واحنا ملناش حظ فيها عايزين يبقى لنا نصيب في العطاءات ده عايزين يا جماعه يبقى لنا نصيب في هذا العطاءات لو خليك عندك طموح في عطاءات الله سبحانه وتعالى طب اوصل ازاي يا رب ده الناس دي عاليه قوي اللي خدت العطاءات دي يا رب ده مقام خر سجدا وبقيه ده عالي قوي يا رب ده مقامات عاليه قوي عايز توصل للمقامات دي فتوصل للعطاءات دي ادخل سوره طه وامشي في الطريق بتاع سوره طه اللي بنركز على اول مح- محطه فيه النهارده النهارده يا جماعه اللي هي محطه التربيه الايمانيه ومعامله الله ومش هنمشي النا- ال- النهارده باذن الله غير لما نقول اخر كلمه وهي كيف نصل الى الله بقى استخلاصا من سوره طه ايه طرق الوصول الى الله عشان نوصل للمقامات بتاعت سوره الأي- سوره مريم كيف نصل الى الله رقم واحد قوه العباده العباده دي بتخلي قلبك حساس جدا اقل كلمه عن ربنا تنبت مقامات الايمان في قوه العباده لما ربنا قال لسيدنا موسى اقم الصلاه لذكري ولما قال لسيدنا محمد سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ولما سيدنا موسى قال له ربنا كي نسبحك كثيرا كثيرا ونذكرك كثيرا ولما قال لسيدنا موسى ولا تنيا في ذكري قوه العباده الحاجه الثانيه استشعار وتذاكر نعم الله باستمرار ورقه النعم دي لازم تتعمل لازم تتعمل وخلي من ورقه النعم انك انت تعرف تقرا الرسائل الربانيه لازم يبقى عندك فقر في قراءه الرسائل الربانيه شوف ربنا عملك ايه طول حياتك وحط ترتيب الله ليك في النعم وحط تخيل دخلتك الجامعه هنا من ضمن النعم الحاجه الثالثه بعد كده بعد العباده وبعد النعم معامله الله اخطر طريق توصل منه ربنا سيدنا موسى عمل ربنا مسك العصايه ولسه تعبان وهو واثق ان ربنا هيرجعها عصايه تانية لازم نعمل ربنا لازم عشان الثقه تيجي في الله نعمل ربنا ازاي لما هتمشي في طريق العباد وهتمشي في طريق الدعوه هتشوف ايات وهتشوف كرامات وهتشوف رؤى هاجي بعد كده اقول لك ايه الدليل على وجود الله تقول لي وجود الله امشي يا جاهل وجود الله ايه امال مين اللي عمل لي كل ده ومين اللي وراني الرؤى دي ومين اللي رتب لي حياتي ومين اللي حل لي مشاكلي انت عايز تقول لي ايه الدليل على وجود الله ايه الدليل على وجودك انت ده انتوا كلكم سراب ووهم والحقيقه العظمى في هذا الكون هي الله تبقى فعلا ماسك حاجه في ايدك سيدنا موسى وصل بالمعامله لمقام كلا ان معي ربي يبقى الحاجه الثالثه معامله ربنا اللي بتيجي بانك تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى الحاجه الرابعه انت الاول الا تؤثر احدا بحظك من الله لما سيدنا لما ربنا قال لسيدنا محمد نزل القران على قلبك الاول ولما اوحى لموسى بالصلاه قبل اي حد يبقى اذا ايه ده يا جماعه يبقى دي ايه اللي هي الا تؤثر احدا بحظك من الله ان يبقى الاولويه في حياتك للتربيه القلبيه الاولويه لاصلاح القلب هو ده الطريق الرابع للوصول الى الله الخامس المجاهده والعزيمه ما هو فنسي ولم نجد له عزمه ده لا كده مش هتوصل لو فضلت تقع كتير مش هتوصل لازم يبقى عندك مجاهده ولازم يبقى عندك عزيمه تجيب زي مجاهده سيدنا موسى طول الصوره وما تبقاش من النموذج الثاني المذكور في الصوره اللي هو فنسي ولم نجد له عزمه يبقى المجاهده والايه المجاهده والعزيمه الطريق السادس بعد كده دراسه الاسماء والصفات فين نلاقي الكلام ده ها فين في اول الصورة لما ربنا بدأ اول الصورة بشوط في الكلام عن الله سبحانه وتعالى انك تعرف ان ربنا كبير يبقى الطريق اللي بعد كده هو دراسة الاسماء والصفات يبقى قوة العبادة تذكر نعم الله وقراءة الرسائل الربانية معاملة الله دراسة الاسماء والصفات ان الاولوية تبقى في التربية القلبية والعبادة وبعد كده قوة المجاهدة وقوة العزم وانك انت تمشي في الطريق ده بكل عزم في الطريق الى الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لكم عايز اقول لكم يا جماعه معلش عايز اقول لكم ان الوصول لمعرفه الله حاجه لا خيار لنا فيها الوصول لمعرفه الله لو ما وصلتش لمعرفه الله ما انت ما انت, انت دلوقتي وانت نازل تدعو هتخاف ما هو في تهديدات من اهل الباطل لو انت تعرف الله لا انت خاف طب وانت نازل تدعو الى الله شق وطريق طويل لو انت تعرف الله هتصبر ولربك فاصبر طب وانت نازل تدعو الى الله في تضحيات مطلوبه لو انت تعرف الله هتعرف انت بتضحي عشان مين طب وانت نازل تدعو الله الناس الناس ممكن لو سمعت كلمة وشافت النور على وشك وانت بتقولها هتتأثر بيك وتيجي انما لو كلام تقيل مش هتأثر بيك يبقى عشان الروحانية تيجي في وشك وفي عينيك وفي كلامك وتيجي في, في سمتك لو انت تعرف الله النور والروحانية تيجي في وجهك يبقى اذا الصورتين دول يا جماعة بيتكلمونا عن معرفة الله سورة مريم بتكلمنا عن الربانية وسورة طه بتكلمنا عن التربية من اجل الوصول الى هذه الربانية اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك